طيب بسم الله الرحمن الرحيم المفروض احنا اخر حاجة وقفنا فيها في كتاب غريب ومحير المفروض كنا نقرا الجزء الخاص بسيف لهيب متقلب ده لكن انا كنت قريت الاصحاح ده في لسه المحاضرة اللي فاتت لما كنا بنشرح في رسائل بولس ولو ان المفروض احنا كنا نمشي على حسب الجدول بس مش مشكلة طيب فانا عاوز ارجع بس للجزء للاقتباس اللي في الاول بقى المفروض هندخل في اللي هو كلام ستيفان شربنتي بيقول واذا فتحناه واخذنا الدهش فاننا نجد في العهد القديم قصصا من الماضي لا فائده لها ده خلاص الجزء ده خلصناه وروايات غير اخلاقيه قديمه قد تخطاها الزمن وبعدين حروبا واعتداءات ده لسه هنتكلم فيه وقصائد غريبة لا تحملنا على الصلاة وإن سميناها مزامير ده لسه ما دخلناش فيه ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء ده أنا ضميت الاتنين على بعض اللي هو روايات غير أخلاقية قديمة ونصائح غير أخلاقية مبغضة للنساء طبعا الكتاب المقدس مليان حاجات غير أخلاقية للأسف الشديد فأنا جمعت إيه باقة من أفضل النصوص لكن انا في نصوص طبعا وصلت في مداها الغير اخلاقي فبالتالي انا مش مش هقرا النصوص هقول بس الشواهد ولو كان في تعليقات معينه هقولها يعني فاول حاجه مقتطفات من نشيد الانشاد انا حاطط ثلاث مقاطع لكن هو المفروض نشيد الانشاد اصلا كم اصحاح يا استاذ عبد العزيز انا توقعت ان عبد العزيز هو اللي هيجاوب على طول انا اظنهم ايه طيب هم ثمان اصحاحات طبعا من اول الاصحاح الاول والنشيد زي الفل لكن انا حاطط مقتطف من الاصحاح الرابع من واحد لسبعه والاصحاح الخامس من واحد لثمانيه والاصحاح السابع من واحد لاتناشر في بس لطيفة أو نكتة بالنسبة لنشيد الإنشاد اللي هو ال ال ال الإصحاح الأول العدد الأول المفروض بيقول نشيد الإنشاد الذي لسليمان في العلماء بشكل عام ما بيعرفوش نشيد الإنشاد مين اللي كتبه خلينا نفتح كده عصير الكتب الكتاب اللي احنا كنا بنقرا فيه لما جينا نتكلم عن النبي المجهول الكتب منشور دوكيومنت اللي هو كتاب مدخل الى الكتاب المقدس تحليل لاسفار العهدين في الاقتباسات الخاصه بنشيد الانشاد طيب اهو اللي هو كتاب مدخل للكتاب المقدس تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد دار الثقافة صفحة رقم 224 بيقول هناك سبع إشارات إلى سليمان في السفر اللي هو نشيد الإنشاد وكان ينظر إليه تقليديا على أنه هو الكاتب والآية الأولى في السفر اللي هي بتقول نشيد الإنشاد الذي لسليمان يمكن أن تعني أن النشيد كان لأجل او بواسطه سليمان يعني تمشي الاثنين لسليمان ده مكتوب له لسليمان هو اللي كتبه وبخلاف ورود اسم سليمان لا توجد اي خلفيه تاريخيه يعني مفيش اي حاجه في النص يربطنا خالص بعصر سليمان او يعرفنا النشيد ده اتكتب في انهي زمن تاريخي بخلاف ان مذكور اسم سليمان وعليه فإنه من المستحيل التأكد تماما من كاتب السفر أو تاريخ كتابته على أنه لا يوجد في السفر ما يمنع من إرجاع تاريخ كتابته إلى زمن حكم سليمان إلى زمن حكمه مش هو اللي كتبه طيب برضه اقتباس تاني مدخل إلى كتاب مقدس تحليل لأسفار العهدين القديم والجديد صفحة رقم 224 بيقول سفر نشيد الإنشاد أساسا قصيدة حب تحيي مناسبة حب بين رجل وامرأة والابتهاج بها واللغة معبرة جدا وتعلن في صراحة وبغير خجل عن تقدير المفاتن الجسدية وليس في السفر أي ذكر لله وقد افترض الكثيرون أن السفر أدرج ضمن الأسفار المقدسة لأنه كان في الحقيقة مقصودا بغض النظر باقي الكلام في إشكالية أصلا ليه كتاب زي ده يبقى في الكتاب المقدس فبيحاولوا يشوفوا أي سبب مش عارفين فقال لك ده ممكن يكون السبب ان في بعض الناس تصورت ان النشيد ده بيرمز لمحبة الله للإنسان على أن السفر نفسه لا يحتوي على أي إشارة تفيد أن على القارئ أن يبحث عن معاني مستترة الكلام واضح وصريح مش لازم أنت تدور وتفسير باطني والكلام ده كله طبعا الأخ معاذ عليان عنده حلقة عن نشيد الإنشاد على اليوتيوب بعنوان الجنس المقدس وله آه، مقالة آه، هو حاططها على صفحته معاذ عليان على موقع الدعوة الإسلامية فيها مراجع كتير جدا جدا اعتقد ان المقالة بعنوان آه، نشيد الإنشاد آه، نشيد آه، وثني لا ديني حاجة زي كده يقرأ في الخمارات يعني في كل العبر يعني تمام فانا مش يعني ده مرجع تحت ايدي فتحته بسرعه فدي المشكله ان ال- الكتاب ده الظاهر فيه جدا جدا انه اوصاف آه، جنسيه ومفاتن جسديه والكلام ده كله وهم مش عارفين مين اللي كتبه ومش عارفين ليه كتاب زي كده يبقى في الكتاب مقدس وما فيهوش اي ذكر لله وما فيهوش اي التفاتات او اي اشارات ان انت مفروض تبحث على مواطن على معاني باطنيه مستتره مفيش طيب احنا كنا جبنا سيرة قبل كده ان اه، اوريجانوس الاسكندري اللي هو احد اباء القرن الثالث هو كان من الاباء اللي اسسوا منهج التفسير الرمزي فهو بدأ يشرح آه، سفر نشيد الإنشاد وبدأ يقول دي المعاني ال- الجسدية ال- الظاهرة ليها معاني أخرى رمزية مستترة بترمز ما بين آه، بترمز محبة الله بالإنسان أو محبة الإنسان لله والعلاقة دي أو محبة الإنسان وعلاقته بالكنيسة أو حاجة زي كده فهو بيصور طبعا ال- المرأة اللي اسمها شولاميز ولا مش عارف اسمها إيه في ال- في النشيد ده هو هي الكنيسة وال و- والعلاقة الحب الظاهرة في في النشيد بين الرجل والمرأة هي العلاقة ما بين ال- العريس اللي هو المسيح والكنيسة اللي هي العروس أو المسيحي والكنيسة أو المسيح مشيها أي حاجة بس المهم ما يكونش المقصود المعاني الظاهرة في النص تمام في برضو في بعض النقاط كانوا تكلم عنها ال- ال- علماء النقد النصي للعهد القديم تكلموا ان في بعض الاحيان كانت الالفاظ اكثر سفاله مما هي عليها الان وان كان في آه، وظيفه معينه انا مش فاكر لفظ بالظبط لكن كان شرحه الاخ احمد سبيع وتكلم عنه وكتب عنه مقاله في مدونته النقد النصي للعهد القديم والاخ آه، الاستاذ آه، واحد من اساتذتي يعني اللي هو آه، محمود ابا شيخ صاحب موقع برهانكم كتب مقالة أيضا أو بحث عن الموضوع ده أنا مش فاكر اسمه بس أنت ادخل على الموقعين دول دور في سيرش على نشيد الإنشاد هتلاقيه هو كاتب مقالة إيه مفاد الموضوع إن كان في ألفاظ جنسية أكثر وقاحة وسفالة وفي نساخ راحوا إيه خففوا شدة الكلام فبدل ما كان الفاظ صريحه واضحه جدا يعني انا عاوزك تتخيل او مش بالضروره تتخيل مش مهم ان الالفاظ اللي مذكوره اصلا في نشيد الانشاد كان في الا اسفل واوقح منها وهم خففوها بالكلام اللي موجود يعني ده ايه ده الاصدار الثاني المنقح بعد ما ايه شال الكلام القبيح قوي طيب هما وجهة نظر اليهود في النظرية دي ان هما طبعا ده تحريف بحسن نية وان هما ايه بيصلحوا اللي ربنا غلط فيه اللي هو نزل الكلام بالشكل اللي فيه وقاحة وده عيب ال- ال- اللي احنا قلنا عليه قبل كده ايه الوحي اللفظي معتقد الوحي اللفظي ان هو كده بينسب هذه الالفاظ والتعبيرات ربنا عز وجل تكلم بها طيب فانا طبعا اللي عاوز يقرا بقى النصوص مو- في نشيد الانشاد الاصحاح الرابع من واحد لسبعه ونشيد الانشاد من آه، خمسه من واحد لثمانيه وفي نشيد الانشاد من سبعه ل 12 طيب آه، طبعا تعليق لازم آه، بالنسبه لي لان في بقى بعض الناس وللاسف الامر ده مشهور ان هم بيرجعوا لنص موجود في آ- اخر نشيد الانشاد اللي هو بي اللي هو فيها اللفظه العبريه اللي بتنطق محمديم وبعدين يقولوا دي اشاره للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لكن معظم الاخوه المتخصصين في اللغه العبريه بيقولوا ان دي مجرد آه، موافقه لفظيه كده جت قدرا لكن هذه الكلمه ما, ما, ما هواش اسم يعني هم مش النص بيقول اسم وهم اخفوا الاسم لما جم يترجموا لا دي فعلا كلمه معروفه عند اليهود يعني مثلا انا دايما بشبهها بكلمه ايه ان في في اليوناني إيه، كلمه بتنطق الله دي ملهاش علاقه بالله دي كلمة باليوناني تصادف ان هي نفس نطقها نطق كلمة انت تعرفها بالعربي فهو نفس الكلام ان دي كلمة عبرية ليها معنى ويعني صعب جدا جدا ان في الاخر سفر فيه كل البلاوي السوداء دي وان العلماء مش عارفين له سبب انه يضاف في الكتاب المقدس وكان بيقرأ في الخمارات وانه سفر لا ديني وما بيذكرش الله اصلا وليس له علاقه من قريب ومن او من بعيد بالنبوه اصلا وبعدين انت تقول لا ده في نبوه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يعني حتى ما فيش اصل ثابت ت- ترتكن اليه يعني مش ما هواش سفر زي اشعياء مثلا ولا سفر زي من اسفار الانبياء الكبار اللي اليهود والنصارى متفقين انه انه لاحد الانبياء العظام و- و- وهم نفسهم بيقولوا فيها نبوات فبالتالي لما انت تدخل معاهم في المجال وتقول ده طب نشوف النبوات دي وتبتدي تدرسها ماشي لكن كتاب اصلا محدش بيلتفت اليه لا اليهود اهتموا بيه ولا النصارى اهتموا بيه وهم اصلا مستغربين ليه دخل الكتاب مقدس وفي الاخر انت بقى اللي تيجي تقول لا ده في نبوه وتقوم جاي على اخر نص خالص في السفر والنص اصلا مليء ببذاءات ده امر آه، يعني غير غير مقبول عند الدارسين لكن آه، يعني ربنا يغفرنا ويرحمنا مش مشكله ندخل بقى على مقتطفات من سفر حزقيال طبعا حزقيال في ايضا آه، بحسب تعبير متى المسكين في كتابه النبوه والانبياء ان السفر ده فيه كل وساخه الزنا وفحشاء الانسان انا مش متذكر هو قال الكلام ده في انهي صفحه لكن الكتاب موجود عندي في المكتبه جوه وانا مش هقعد اضيع وقت عشان اطلع الصفحه انا عاوز واحد مسيحي هو اللي يروح يدور ورايا ويحاول يطلعني كذاب ويقول لي لا ده متى المسكين ما قالش ان سفر حزقيال ما فيهوش كل وساخه الزنا وفحشاء الانسان قال الكلام ده على حزقيال على سفر حزقيال النبوه والانبياء طيب هو ليه متى المسكين قال على سفر حزقيال ان فيه كل وساخه الزنا وفحشاء الانسان مبسوط انا بالجمله عشان هم بيجوا في الاخر يقولوا لا ده المسلمين لما يجي واحد زي الشيخ آه، زغلول النجار يقول عليه كتاب مقدس ايه ده ده قليل الادب ده م- بيزدري الاديان لكن هم يقولوا على كتبهم كتاب غريب ومحير في قصص لافده لها في وساخه الزنا وفحشاء الانسان اسفار لا دينيه لا احنا اصحاب الكتاب احنا حرين عامل زي المثل اللي بيقول الام تدعي على ابنها وتكره اللي يقول امين انت ما تقولش امين انت لو قلت امين تبقى وحش لكن هم يدعوا على اولادهم ولا يشتموا في كتابهم ولا يسيئوا له هم احرار ده كتابهم وهم حرين فيه سبحان الله برضه نفس الفكره هم يقولوا ده في تحريف وفي اضافه وحذف لكن انت تيجي تقول الكتاب محرف انت بتزدري الاديان وبتحارب الكتب المقدسه و و و طيب ما علينا طب هو ليه بقى متى المسكين قال ان سفر حزقيال فيه كل وساخه الزنا وفحشاء الانسان قال لك علشان انت مبسوط كده. المفروض ان سفر حزقيال من الاسفار اللي كتبت إيه، تقريبا بعد السبي البابلي هو ال- تعالى طب نقرا في ال- في الكتاب برضو اللي هو مدخل إيه، الى الكتاب المقدس تحليل الاسفار نقرا هو كاتب ايه عن سفر حزقيال طيب هنا بيقول في مدخل الى كتاب مقدس تحليل الاسفار العهدين القديم والجديد صفحة رقم 283 بيقول هناك من يظن أن سفر حزقيال قد جمعه أكثر من كاتب أو أنه كتب في تاريخ لاحق لكن استمرار استخدام ضمير المتكلم والتأريخ الدقيق للأحداث والتفاصيل الشخصية المعطاة في السفر وعدم تغيير أسلوب الكتابة على مدى السفر كله هذه كلها دلائل على أن حزقيال نفسه تحقق من أن نبواته قد كتبت وقبيل حياته قام بترتيبها بعناية على شكل سفر ال- انا حاطط الاقتباس ده الاقتباس ده هو الاقتباس الوحيد اللي هو بيوحي فيه ان فعلا حزقيال هو اللي كاتب سفر حزقيال بس انا كاتب الكلام ده ليه عشان خاطر ال- الشروط او الاوصاف اللي هو وضعها دي احنا بقى نيجي ندور عليها في باقي الكتاب المقدس كله يعني هو بيقول ان اول حاجه انه است- استخدام ضمير متكلم على اساس هو بيتكلم يعني بنفسه وبعدين التاريخ الدقيق لاحداث يعني ما فيش اخطاء تاريخيه او او حاجات زي كده والتفاصيل الشخصيه المعطاه في الصفر وعدم تغيير اسلوب الكتابه على مدى الصفر هو هنا بيقول في الاخر ان آه، حزقيال نفسه تحقق من ان نبوته قد كتبت يعني في حد دون وراه وبعدين هو تاكد في النهايه يعني ده ده رايه كويس هو حزقيال هو اللي كاتب السفر يعني في في النهايه المسيح بيؤمن ان هذه الاوصاف آه، نبويه وحزقيال النبي احنا ما نعرفش مين حزقيال كمسلمين يعني الله اعلم هل كان في نبي اسمه حزقيال ولا لا لكن ال- الخلاصه ان هو بيعتقد ان ده آه، كتاب نبوي وفيه ال ال ال الكلام ده كله طيب الم- المفروض بقى ان وكانت الي كلمات آه، ك- كلمه الرب ده مفروض حزقيال بيتكلم حزقيال 16 الاصحاح 16 من 1 ل 34 وكانت الي كلمه الرب يا ابن ادم عرف اورشليم برجاساتها المفروض هو بيتكلم على ما بعد السبي البابلي وبيتكلم بعد ما كان في انشقاق ان كان في اورشليم والسامره فهو المفروض السفر ده بيقول الاثنين وحشين وشبه اورشليم والسامره بامراتين زانيتين فهو بيقول عرف اورشليم برجاساتها وقل هكذا قال السيد الرب لاورشليم انا حاطط ال... انا حاطط ليه كانت الى كلمه الرب حاطط تحتها خط وهكذا قال السيد الرب لاورشليم تحتها خط ليه عشان وساخة الزنا وفحشاء الإنسان اللي هنلاقيه في السفر ده دلوقتي منسوب لمين؟ والعياذ بالله للرب يهوى إلهيم. هو اللي تكلم بهذا الكلام. طيب قال إيه؟ مخرجك ومولدك من أرض كنعان أبوك أموري وأمك حثية أما ميلادك يوم ولدت فلم تقطع فلم تقطع صورات كلام قبيح كويس أو وبعدين في الآخر خالص فبصر كله كلام قبيح طيب وبرضه في العدد 15 برضه كلام قبيح وفي العدد س- 17 كلام اقبح لكن ده برضه الكلام اللي, اللي انا قلته ان هو ايه ان كان في اشاره كان في اشارات صريحه والنساخ راحوا آه، غيروها بكنايات فاهم ازاي؟ لا في لا، يعني في- هن هنشوف اصل القراءه ما فيهوش منه فايده اللي عاوز يقرا وساخه الزنا وفحشاء الانسان قصاده النصوص يقراها طيب وفي كل- وزنيت مش عارف مين وزينت والزواني والز- والزنا وكله ايه وصف تفصيلي للزنا والدعاره قلت له كده ما تفكر في الشريط كده يفكر ان انت مش لاقي حاجه في النص عشان كده بتعمل
مش لاقي حاجه في النص لا انا بتعفف عن قراءه وساخه الزنا وفحشاء الانسان حزقيال 23 من 1 ل 26 برضه وكان الي كلام الرب حاطط تحتها خط ليه ان هو المفروض بينقل كلام ربنا والعياذ بالله هو اللي قال الكلام ده يا ابن ادم كانت امراتان ابنتا ام واحده زنتا بمصر في صباهما ابنتا ام واحده المفروض ده رمز لان اسرائيل في الاول كانوا متحدين وبعدين حصل انشقاق اسرائيل والسامره هو مفروض السفر بي- بيرمز لاسرائيل بواحده زانيه والسامره بواحده تانية زانيه طيب واسمهما اهوليبا و- آه، اهولا واهوليبا اهولا واهوليبا طيب فهنا ب- هنا النص بيفسر بيقول السامره اهولا واورشليم اهوليبا طبعا ما فرقتش كتير مين اهولا ومين اهوليبا الاثنين اصلا ايه آه، زانيتين يعني هنا و- و- وزنت ومش عارف مين ون- و- آه، كلام كثير فاحش وبذيء وفاحش وبذيء وفاحش وبذيء ما هيقول لك الكلام ده رمز
رمزي ايه ده رمز بقى بقى.
ال- كون ان الكلام رمزي ان ان الاله علشان خاطر يقول للناس ان اورشليم وحشه و- والسامره وحشه يقوم مصور لنا فيلم بورنو ده مت- ده تخلف عقلي ما ينفعش ما ينفعش مسيحي عاقل يقول ان ربنا اراد بهذه بوساخه الزنا وفحشاء الانسان ده انه يرمز للناس بجرائم اورشليم ان هم راحوا ي- يعبدوا الهه اخرى والسامره ايضا كذلك والاثنين والاثنين ابتعدوا عن طريق الله وعبدوا الاصنام فروح علشان ربنا يعرفنا المعلومه يقوم مصور لنا وساخه الزنا وفحشاء الانسان ده هو ما ينفعش اصل المشكله المسيحي بيقول هو الرمز ده يعني ي- يعفي عن ق- قبح الكلام ومدى انه كلام سيء جدا زي ما قال متى المسكين ما ينفعش فكون ان هو بيقول ده رمز إيه يعني المفروض ال ال ال الرموز او الامثال طب ما المسيح في العهد الجديد تكلم بامثال وتكلم برموز هل قال انا هقول لكم رمز ده كان في واحده زانيه وواحد زنى بيها وكذا وكذا وكذا وبعدين الزانيه دي معناها كذا والزاني ده معناه كذا واللي هم عملوه معناه كذا وكذا لا طبعا ما ممكن يقول لك مولانا ان ديت اخلاقيات قديمه قد تخطاها الزمن يعني كانت دي اخلاقيات من زمان اه يعني هم هم كانوا جرى العرف عليها دلوقتي لا طبعا ما ينفعش ما ينفعش لان المفروض ان دي نصوص جاءت بعد الشرائع اللي بتقول لا تزني لا تسرق وكذا وكذا وكذا وجت بعد ناموس موسى اللي علمت الناس السمو الاخلاقي وان هم يبتعدوا عن الشهوات ويبتعدوا عن الزنا ويبتعدوا عن كل الكلام ده فاخلاقياتهم كانت زباله والمفروض ده سفر نبوي نبوي ما ياخدش باعراف هو- هل ينفع ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجي يلاقي ان كان في الجاهليه قديما انواع كثيره من الانكحه الفاسده يقوم هو يقرها ولا بيصلح اللي كان وحش عليه فما ينفعش انت تقول ان ان هم كان عندهم زمان هم كانوا سفله وقلات ادب فراح جه النبي كلمهم بسفلتهم وقله ادبهم يبقى ايه لازمته ما غيرش فيهم حاجه ولا حسن فيهم حاجه ما ينفعش ممكن يقول لك اللي ديت مثلا ده احسن انت ليه بتدافع عن الب- قول.
انا بقمه الشخصيه قول يا اللي أنا فالح، بطلع قول.
كل ال- الهروب والهروب يعني فممكن يقول لك مثلا ده ان الحس الخطيه اللي هو كان تحت الخطيه فالطبيعه فاسده زي ما كان بولس بيقول ان هو ايه ال- اللي ما عرفناش الشهوات اللي عن طريق الناموس كويس كده؟
آه.
يكون ربنا تخيلك بيكلمه بقى بالحياة واسع أوي.
فيه.
لا لا ما ما ينفعش الكلام ده اصل انت انت آه، كده، هو قال كده هنتفق.
لا لا مش كده اصل الفكره ان ده مش اسلوب عام في كل كتب يعني مش حزقيال بس هو اللي كان من انبياء السبي وما بعده ما في غيره وفي اشعياء وفي غيره وفي دانيال وفي غيره طب وهل دول كانوا تكلموا بوساخه الزنا وفحشاء الانسان اشمعنى ده هو يبقى هو مش قضيه لا ده اللي ده اللغه اللي يفهموه او هل علشان نكون منصفين هل كل الكتاب المقدس كده كل اصفار العهد القديم كده لا يبقى هو ده في اصفار معينه او في اجزاء معينه من الكتاب المقدس هي اللي فيها وساخه الزنا وفحشاء الانسان مش كل كتاب مقدس كده سبحان الله يا اخي طيب الحمد لله نقرا بقى سفر العوز خلاص خلصنا الكلام عن عن سفر نشيد المشاهد وعن حزقيال ودول يعت- يعتبروا لكن انا انا بقول ان ان هذه الاجزاء في سفر حزقيال هي اكثر بجاحه وسفاله من اللي ذكر في في نشيد الانشاد رغم ان نشيد الانشاد زي ما كان الاخ معاذ عليان قال من خلال الاستنباط من النصوص انه قد يشير الى آه، زنا محارم لكن ده امر عادي اصلا في العهد القديم و- ومفيش مشكلة لكن أنا أقصد كتوصيف وكلام بذيء سفر حزقيال خد المركز الأول عن جدار طيب قصة بقى القصص اللي بعد كده قصص مفيدة مش مفيدة علشان هي فيها حاجات غير أخلاقية لا علشان خاطر مرتبطة بشخصيات كتابية هامة احنا هنيجي نتكلم عن راعوث راعوث دي المفروض كانت مؤابية ما كانتش من بني اسرائيل ما كانتش يهوديه لكن رعوز دي المفروض مذكوره في آه، انجيل متى ومذكوره في انجيل لوقا ضمن نسب المسيح فهو المفروض كتاب ميلاد يسوع المسيح من داود بن ابراهيم ابراهيم ولد اسحاق واسحاق ولد يعقوب ويعقوب ولد يهوذا ده يهوذا ده هنتكلم عنه وبعدين يهوذا ولد فارس وزارح من ثمار ودي هنتكلم عنها وعن يهوذا ايضا طيب وبعدين في ارام هو ال- السكرول بس بايظ في ارام وعميناداب ونحشون وسلمون وبوعز ورحاب وراعوث تمام فهو المفروض في سلمون ولد بوعز من رحاب ده احنا جبنا سيرتها قبل كده رحاب الزانيه لما جت آه، يشوع بن نون وكان عنده الجواسيس فراح تخبت الجواسيس فبعدين راح ايه المفروض ان هي كانت من جنس الناس اللي يشوع بن نون كان هيدمرهم فراح ابقى بيت آه، رحاب الزانيه علشان هي هربت جواسيسه فمن وقتها هي انضمت رغم ان هي مش من بني اسرائيل لكن هي من وقتها راحت انضمت ايه لبني اسرائيل علشان كده حصل تزاوج يعني ما بينهم طيب ده رعوث اتكلمنا عنها فالمفروض احنا بقى دلوقتي هنتكلم على رحاب وبوعز اه اه, آه راعوث و و و عوب آه لا راعوث وبوعز بوعز ولد عبيد من راعوث طيب ده متى واحد خمسه احنا قلنا ان في ثلاث اسفار هم اللي باسماء آه، نساء في سفر راعوث وسفر استر وسفر يهودات اسفار قانونيه تانية اه مش مشكله فهو المفروض استر ده برضو ده ضمن الاسفار القانونيه لكن كان عليه خلاف لان اثناسيوس لما وضع قانون العهد القديم لم يذكر سفر استر وقال انه سفر مفيد وما نعرفش مفيد في ايه الحقيقه ان هو من ضمن الاسفار اللي لم يذكر فيه اسم الله اصلا وحصل له الاضافه بتاعت الاصحاحات الزائده عن عن الصلاه لي- ليجبر هذا النقص لما جه آه، اسمه ايه ده جوش ماجدول يتكلم على الاسفار القانونيه الثانيه في كتابه كتابه قرار قال لك ده سفر استر ده اصلا سفر لم يذكر فيه اسم الله فبالتالي هم في الترجمه السبعينيه راحوا عملوا ايه تتمه سفر استر جابوا صلاه وضافوه علشان يجبروا نقص ان الكتاب لا لا يذكر اسم الله طيب ما علينا و... ويهودات راخر من الأسفار قانونية تانية ما علينا المهم ايه قصة آه، راعوث دي في الكتاب المقدس قال لك ان مفروض راعوث دي كانت عايزة تتجوز او هي كانت تقريبا متج- متزوجة وجوزها آه، مات فحماتها قعدت تديها ايه دي بقى اللي هي نصائح آه، غير اخلاقية مبغضة للنساء فدي ب- ديالوج او حوار ما بين آه، راعوث وحماتها بتعرفها ازاي لو انت عاوزه توقعي بوعز في حبك وتتجوزيه و- وايه يعني توهميه ان حصل ما بينكم آه، خطيه او حاجه زي كده فيبقى هو اتدبس فتتجوزيه ده مجمل كلام القصه ففي راعوث الاصحاح الثاني من 12 ل- من 19 ل 23 بيقول فقالت لها حماتها اين التقطت اليوم واين اشتغلت ليكن الناظر اليك مباركا يا سلام على الحب شوف حماتها بتحبها قد ايه فاخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتغلت معه اليوم بوعز كانت بتروح في الحقول تشتغل فصاحب الحقل وقتها كان اسمه بوعز فقالت آه، نعمي آه، لك لكنتها المفروض نعمي دي حماتها يعني وكنتها دي اللي هي آه، آه، كانت مرات ابنها اللي هو اللي هي رعوث مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى طيب بغض النظر المعروف مع الأحياء أكيد هو كان يعرف آه، أيا كان آه، صدقة جارية أو واحد مات فاتجوز آه، التقاليد اليهودية دي فاهم أنت إزاي أيا كان يعني. ثم قالت لها نعمي الرجل ذو قرابة لنا هو هو ثاني ولينا فقالت رعوث المؤابية إنه قال لي أيضا لازمي فتياني حتى يكملوا جميع حصادي فقالت نعمي لرعوث كنتها إنه حسن يا ابنتي إن تخرجي مع فت- فتياتي حتى لا يقع بك في حقل آخر يعني انت خليكي في الحقل بتاع بوعز ما تروحيش تسرحي مع ناس تانيين ليه علشان خاطر ايه هي خلاص بترسم على بوعز ده فلازمت آه، فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حماتها وبعدين في الإصحاح الثالث من 1 ل 14 وقالت لها نعمي حماتها يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة ليكون لك خير يا أوعيكي ورسيكي والموضوع فيه خير ليكي فالآن أليس بوعز ده قرابة لنا الذي كنت مع فتياته ها هو يذري بيدر الشعير الليلة يعني هيعمل حاجة بالليل وبعدين تروحي له بقى بالليل تعملي ايه فاغتسلي وتدهني والبسي ثيابك وانزلي الى البيضة يعني روحي لابسه على الحبل ولكن لا تع- تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الاكل والشرب يكون شرب وسكر وما بقاش دريان هو هي... ده, ده, ده النصايح الممتازه اللي الكتاب المقدس بيقدمها لنا طبعا المسيح هيقول لك ده سفر عوز ده سفر تاريخي اركنه على جنب سفر تاريخي يعني مش نوحة بيه من الله مش ضمن ال- يا اما يعني غالبا اليهود بيؤمنوا في العهد القديم ان وحي لفظي ربنا هو اللي حكى وتكلم بهذا الكلام طيب فالمهم بيقول ايه آه تعالوا بالمره احنا ما قرناش الراجل ده كاتب ايه عن سفر الرعوث بالمره ما دام انا جبت اسم السفر طيب في مدخل الى كتاب مقدس تحليل لاسفار العهدين القديم والجديد دار الثقافه صفحه رقم آه، 86 بيقول وصف سفر الراعوث بانه كتاب الولاء الانساني وكاتبه غير معروف على انه ينتمي الى عصر القضاه ويقدم لنا لمحه عن عن الحياه الاسريه في اسرائيل في ذلك العصر اما القصه نفسها فهي تغطي فتره تقدر بعشر اعوام طيب وبعدين بيكمل في الصفحة رق... برضو نفس الصفحة سفر راعوث أساسا قصة صداقة راعوث مع حماتها نعمي وهذه القصة لها أهميتها الخاصة لأنها تذكرنا بأن الملك داود كان من نسل راعوث وزوجها بوعز وأكثر من ذلك فإن نسب يسوع كإنسان يرجع إلى رعوث المؤابية وعليه فإن السفر يقول إن الأسرة المسيانية التي جاء منها يسوع حسب الجسد بعد أكثر من ألف عام تضمنت شخصا لم يكن يهوديا هاي الفكرة كلها هم ما كانوش يهود و... مين بقى اللي كتب السفر ده وازاي سفر يكون باسم إيه، امرأة ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا هو ايه مفيش عندهم آه، آه، ال- الانبياء في في عندهم ن- نبيات يعني بيتنبؤوا لكن مفيش آه، يعني في ال- في هذه العصور آه، نبيه يعني هي ب- بتبلغ الوحي عن الله و- وترشد الناس وتحكمهم وهكذا ما علينا مش مشكلة هو ال- آه، هنا بيورينا ان من نسلها جه الملك داوود وجه المسيح نفسه بحسب ان هم بيربطوه بنسل داوود يعني طيب يعني ده كتاب احنا ما نعرفش مين اللي كتبه فالمهم هي بتقول له خلاص اغتسلي ده- ده لما الراجل يخلص اكل وشرب نشوف بقى ايه اللي هيحصل ومتى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه يعني شوف هو هينام فين وادخلي واكشفي ناحية رجليه واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين يعني خلاص هي تروح تنفذ الوصية ففي الآخر عملت إيه بقى فقالت لها كل ما قلت أصنع فنزلت إلى البيدر وعملت حسب كل ما أمرتها بها حماتها فأكل بوعز وشرب وطاب قلبه وطاب يعني آه، آه، روق نفسه كده ودخل ليضطجع في طرف العرمة فدخلت سرا وكشفت ناحية رجليه واضطجعت وكان عند انتصاف الليل أن الرجل اضطرب والتفت وإذا بامرأة مضطجعة عند رجليه فقال من أنت فقالت أنا راعوث أمتك فابسط ذيل ثوبك على أمتك لأنك ولي يعني خلاص إيه أنت لبست يعني إيه أنا واحدة من إيه ال- الجاريات اللي بيشتغلوا عندك ف- وبعدين يعني انت فيما معناه يصح تعمل فيا كده وانا مفروض من لبسته تهمه يعني الله اكبر لبسته تهمه طيب فرح قال لها ايه بقى فقال إنك مباركة من الرب يا ابنتي لأنك قد أحسنت معروفك في الأخير أكثر من الأول إذ لم تسعي وراء الشبان فقراء كانوا أو أغنياء والآن يا ابنتي لا تخافي كل ما تقولين أفعل لك وبعدين في الآخر قال لها اضطجعي إلى الصباح فاضطجعت عند رجلي إلى الصباح هم كده اتجوزوا ولا قال لها خلاص كملي الليلة ما دام جيتي سبحان الله فاضطجعت عند رجلي الى الصباح ثم قامت قبل ان يقدر الواحد على معرفه صاحبه عشان تمشي مع ايه ما حدش ياخد باله وقال لا يعلم ان المراه جاءت الى البيدر ليه عشان هتبقى فضيحه ده ظاهر النص ما علينا طيب فهنا المهم ايه اللي حصل ان فعلا لما راعوث سمعت كلام نعمي حماتها إيه إيه إيه يعني يا بخت من وفق راسين وخلاص ايه مقتطفات من سفر الامثال سفر الامثال ده بقى سفر غريب جدا جدا تعال نقرا كده هو كاتب ايه عن سفر الامثال طيب مدخل الى كتاب مقدس برضو تحليل الاسفار العهدين القديم والجديد صفحه رقم 207 بيقول اشترك في كتابه سفر الامثال العديد من الكتاب منهم ثلاثه مذكورون فيه بالاسم وهم سليمان وأجور ولموئيل وهناك قسم واحد من السفر على الأقل مجهول الكاتب يعني السفر ده شارك فيه ناس كتيرة جدا في منهم أسمائهم مذكور في الكتاب احنا قلنا بشكل عام ان كون ان اسمه مذكور ده مش دليل ان هو فعلا كتب لكن هو بيقول ان ما تقلقوش في مجاهيل معاهم يعني ما فيش اي مشاكل واحنا ما نقدرش نحدد اصلا كام واحد شارك في هذا الكتاب وقد شغلت أمثال سليمان الحيز الأكبر من السفر وينسب إلى سليمان أنه كتب 3000 مثل و1005 نشيد يعني في نصوص في في الكتاب بيقولوا ده إن سيدنا سليمان عليه السلام كتب 3000 مثل و1005 نشيد هل نشيد الإنشاد كان من ضمنهم يمكن يمكن لا لا طبعا ده كلام فاضي إنه ينسب لنبي هذا الكلام القبيح طيب سفر الإمثال خمسة من واحد لستة يا ابني اصغ إلى حكمتي أمل أذنك إلى فهمي لحفظ التدابير ولتحفظ شفتاك معرفة لأن شفتي المرأة الأجنبية تقطران عسلا وحنكها أنعم من الزيت لكن عاقبتها مرة كالأفسنتينة ايه الافسنتين ده تعال نشوف سفر الامثال ده خمسة أربعة إيه, إيه الأفسنتين ده يعني أنت آه خمسة أربعة طيب نجيب ترجمات مختلفة لكن عاقبتها مر كالعلقم كالعلقم لكن أخذه مر مثل العلقم حد كسيف ذو حدين طب هو ليه العر... ليه فان دايك ما كتبش العلقم يعني؟ ايه؟ لا انا اقصد انه ممكن يكون النص بيتكلم عن حاجه وبعدين هو راح في الترجمات التانية خففوا عنها يعني زي مثلا ساعات بي النص بيتكلم عن وحش خرافي مثلا يقوم هو مخليه تمساح حوت مش عارف مين كده يعني ساعات المترجمين الشرفاء بيعملوا كده لكن عاقبتها مرة كالأفسنتين حادة كسيف ذي حدين قدمها تنحدر إلى الموت خطواتها تتمسك بالهاوية لئلا تتأمل طريق الحياة تمايلت خطواتها ولا تشعر طيب في سفر الأمثال برضو سبعة بيتكلم عن مش لازم نقرا الكلام ده الحقيقه يعني خلي بالك هو مشكله كتاب مقدس ده بيوقعنا هو المفروض لو المف... الكتاب حابب انه ينبه الناس من ان هم ما ينحازوش ورا طريق يعني الغوايه او حاجات زي كده مش لازم هو يعمل لي سيناريو وحوار وفيلم كامل وبعدين يقول لي شفت بقى عشان كده بقول لك ما ما تمشيش ورا الغوايه فهنا المفروض آه، سفر الامثال سبعة من ستة ل 23 بيحكي القصه دي ان واحده زانيه مش عارف مين وغوت مين وعملت ايه وايه وفي بقى ايه قال لها طيب لان الرجل ليس في البيت ذهب في طريق بعيده فما تقلقش يعني كله كله آه مفيش مشاكل الله المستعان في الامثال خمسة من 15 ل 23 برضو بيحكي عن حاجة مش قد كده يعني طيب انا اخر اخر حاجه نحكيها النهارده اللي هي بتاعت سفر هوشع لان في آه، مسيحيين بيقولوا لا ربنا ما يامرش هوشع بالزنا ما يروحش هو يزني ده مجرد رمز فهو ال ال السفر ده مشهور إن النص هوشع واحد واحد قول الرب الذي صار إلى هوشع ابن بئيري في أيام عزية ويثام وأحاز وحزقية ملوك يهوذا وفي أيام يربعام ابن يو- ابن يواش ملك إسرائيل أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ لنفسك امرأة زنا امرأة زنا وأولاد زنا لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب هم المسيحيين طبعا بيقولوا ايه بقى بيقولوا إيه اذا النص بيقول زنت زنا الارض زنت يعني ده معناه ايه النص بيتكلم عن الزنا بمعناه الرمزي اللي هو عبادة الاوثان المشكلة بقى احنا ما عندناش مانع ان ماشي الكتاب المقدس بيرمز لعبادة الاوثان او عبادة غير الله بالزنا فهو ك- كأنه قال لهوشع اللي المفروض احد انبياء بني اسرائيل الصغار روح اتجوز امرأة عابدة وثن وثنية طيب بغض النظر ايه الفايدة يعني هو علشان كل الناس كفرت فانت روح اتجوز كفرة او ما فيش يعني خلاص مؤمنات على وجه الارض فانت هتروح تتجوز آه، كافرة بغض النظر لكن باقي النصوص في السفر بيوضح لا ان دي كانت امرأة زانية فعلا واولادها اولاد زنا وهوشع المفروض في السفر اخر ما زهق منها راح عيرها بزناها وبولادها اللي جايين من زنا يعني هو فعلا ايه راح, راح تزوج زانيه فهنا بيقول فذهب واخذ جومر بنت دبلايم فحبلت وولدت له ابنا طيب المهم في بقى في هوشع 2 من 1 ل 13 بيقول ثانيه طيب هو المفروض بقى هوشع ده اهو في الاصحاح الثاني بيقول ايه من واحد ل 13 قولوا لاخوتكم عمي ده هو اسمه كده و- آه، آه، ولاخواتكم رحامه حاكموا امكم حاكموا لانها ليست امراتي وانا لست رجلها لتعزل زناها عن وجهها ومش عارف مين لألا مش عارف مين فهو ايه راح معاييرها هنا بيقول ايه بقى النص رقم أربعة هو المهم بغض النظر عن انه سيح لها وشتمها وكذا وكذا ولا ارحم اولادها لانهم اولاد زنا لأن أمهم قد زنت التي حبلت بهم صنعت خزيا يعني يعني إيه يعني ده مش ولاده فعلا اللي هو اللي اللي هي حبلت بيهم طيب يعني هو الإله قال له طب هو ليه زعلان بقى إذا كان ده كله بأمر الرب في الآخر يعني ربنا قال له والعياذ بالله خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا فيعني طب إز- ما هو الفكرة بقى إزاي هو الإله قال له خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا طب أنا لما أتجوز واحدة هيبقى أولادي أولاد زنا؟ لا فهو المعنى ان هي هتزني وقت زواجها به فهتحمل فهو الظاهر بقى ايه قال لك ايه ده ده الموضوع طلع بجد ف اتضايق يعني طيب هنا برضو في العدد العاشر بيقول كلام قبيح مش مشكلة طيب برضو في هوشع أربعة من 14 ل 19 لا أعاقب بناتكم آه، لأنهن يزنين وكذا وكذا كله بقى شغال بيزني للأسف الله المستعان شيء غريب جدا جدا الكتاب المقدس ده كتاب غريب ومحير فعلا طيب ال- في م- ن- نتكلم عن نوح بسرعة كده نوح عليه السلام القصة بالنسبة لنوح عليه السلام في الكتاب المقدس إن في خلاف كبير ما بين المسيحيين هل نوح عليه السلام أصلا نبي ولا لا؟ معظم المسيحيين مش مقتنعين إن نوح عليه السلام آه، كان نبي فعلا برضه زيهم زي لوط عليه السلام لكن الخلاف داير اكبر ما حوالين لوط عليه السلام واخد بالك انت ولا مش واخد بالك؟ لا هو المفروض لوط عليه السلام كان عايش في نفس زمن ابراهيم عليه السلام نوح عليه السلام كان قبليهم بكتير هنا المهم القصه القصه دي فيها كلام كبير انا مش ه... مش هت... مش هتكلم فيه بالتفصيل بس المفروض ان القصه بتقول ان نوح عليه السلام والعياذ بالله إيه، شرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه هنا النص رقم 22 ده فأبصر حام أبا أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجاً طيب فأخذ سام ويافث الرداء ووضعا على أكتافهما ومشيا إلى الوراء وستر عورة أبيهما ووجههما إلى الوراء فلم يبصر عورة أبيهما فلما استيقظ نوح من خمره إيه اللي أنا حاطط تحتيه خط ده علم ما فعل به ابنه الصغير في علماء كتير بيقولوا ان كان في والعياذ بالله تحرش جنسي من ابن نوح لنوح والعياذ بالله اللي مش مصدقني هو يفتح التفاسير وي- ويدور كان الاخ محمد حمدي عنده كتاب مش فاكر اسمه ايه الاله العاري ولا كان كتاب اسمه غريب كده ولا التحرش الجنسي ك- ك- كتابين كده كان الاله العاري ده لسه ما خلصوش غالبا التحرش الجنسي مش فاكر هو موجود على موقع الدعوه الاسلاميه كان تكلم على الواقعه دي ان الحته ايه علم ما فعل به ابنه مش ان ابنه مجرد شاف لا ده في فعل مستتر النص ما تكلمش عنه لكن لما فاق واستيقظ من خمره علم ايه اللي حصل فراح قال له ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوتي طيب هنا في نص إيه، فكانت كل ايام نوح تسعمائة وخمسون سنة ومات 950 سنة أنا ليه حاطط خط تحت النص ده؟
عشان يعني عندنا في القرآن آه، في سنة الإبن 50 عام
لا هو اه موافق اللي احنا بنو... ب... ب... ب... يعني موافق للخبر القراني بس الموضوع مخالف لحاجه موجوده في سفر التكوين ان المفروض عمر الانسان ما يزيدش عن 120 سنه 20 سنة آه، وتكون أيام 22 سنة
فين النص ده يا شيخ احمد ما انتش عارف تكوين ايوه التكوين ده 50 اصحاح طب وأنا
هو تقريبا في الاصحاح ال- السادس او حاجه زي كده آه لا اللي هو بتاع فلما رأى بنات الله أنه حسب تعالى الملائكة لما اتجوزوا أكتر بعدها بعد الناس تقريبا فين فلما رأى بنات الله أنهن حسن اهو اهو فقال الرب لا يدين روح في الانسان الى الابد ليزال ايه هو بشر وتكون ايامه 120 سنه يعني المفروض ان في حاجه حصلت واخر ال- الحد الاقصى لعمر الانسان 120 سنه فلو انت تعرف حد عاش اكتر من 120 سنه ده يبقى ايه آه، دليل علمي على ان كتاب مقدس محرم صباح الله المستعان الله المستعان انا كنت اعرف آه، كان ام آه، ام جدتي بس ماتت قريبا تقريبا كانت عندها 115 او حاجه ما اعرفش ما كملتش شفت ازاي لكن هو المفروض نوح عليه السلام قعد 900 سنة 950 سنة ده في التكوين الإصحاح التاسع طيب فدي نقطة ال- الجزء ده بتاع علم ما فعل به ابنه الصغير بغض النظر انه بينسب لنوح عليه السلام انه سكر وشرب الخمر وتعرى والكلام الفاضي ده كله الا انه كمان بينسب ال- الفاحشة والعياذ بالله كتاب ربنا يعافينا من قرايته احنا خلاص نختم كده يا شيخ احمد ها؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك